بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إن شاء الله نبدأ اليوم في شرح كتاب النصح المبذول لقراء سلم الوصول كتاب النصح المبذول هذا هو اسم الكتاب الشرح كتاب الايه الشرح لقراء سلم الوصول هذا هو الكتاب الذي يشرحه الشيخ اسمه ايه سلم الوصول واسمه الكامل سلم الوصول إلى الضروري من الأصول يبقى اسمه ايه سلم الوصول إلى الضروري من الايه من الأصول طيب تكملة الكلمة بتاع سلم الوصول اللي هي إلى الضروري من الأصول بيّنت لنا إن هو في علم إيه بيّنت إن هو في علم إيه في علم أصول الفقه تمام علم الأصول لعمل النصح المبذول الشرح يعني هو الشيخ محمد ابن عبد الرحمن الديسي ده عالم من علماء الجزائر هنتعرف عليه الآن إن شاء الله وشرح في هذا الكتاب المنظومة اللي اسمها سلم الوصول إلى الضروري من الأصول برضك هو صاحبها هو اللي إيه؟ هو صاحب النظم هو اللي عامل القصيدة اللي هي اسمها إيه؟ سلم الوصول إلى الضروري من الأصول نظم فيها إيه؟ نظم فيها علم أصول الفقه من كتاب اسمه الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى تمام طيب يبقى إذا بانت المعالم دلوقتي قدامنا إن الكتاب اللي معانا ده كتاب شرح وإن هو بيشرح كتاب نظم وإن الكتاب النظم ده نظم كتاب وإن كلها في علم إيه؟ في علم أصول الفقه طيب ناخدهم واحدة واحدة كده من الإيه؟ من الأصل أصول الفقه يعني إيه أصول الفقه؟ تمام؟ اللي هو العنوان ده أصول الفقه لو إحنا قرأنا مثلا قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة تمام؟ هنفهم من كده أن ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بإقامة الصلاة صح؟ ولو قرأنا قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ربنا بيأمرنا بالإشهاد على البيع صح؟ ما نيجي نبيع ونشتري نعمل إيه؟ نطلب شاهدين يشهدوا على البيع والشراء طيب وكذلك لو قرأنا قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض صح فانتشروا في الأرض فده معناها أن ربنا بيأمرنا أن بعد ما نخلص صلاة الجمعة أن احنا ننتشر في معايشنا في الأرض دي ثلاث أوامر لو جينا نبص على الأوامر وتنفيذها هنلاقيها مختلفة تماما عن بعضها فالأمر الأولاني وأقيموا الصلاة لو احنا فهمناها بمعنى صلاة الفريضة يبقى اللي يتأخر عنها ها وما يعملهاش ما ينفذش الأمر ده يكون آثم ولا مش آثم آثم طيب بخلاف الآية التانية وأشهدوا إذا تبايعتم هل احنا في كل بيع وشراء بنجيب شاهدين يشهدوا على البيع والشراء معنى ذلك ان فيه هنا تسامح شوي صح ولا ايه في تسامح ولا مفيش مفيه اه فيه يبقى الامر الاولاني على سبيل الوجوب من تركه فهو ايه آثم والامر الثاني على سبيل الندب والاستحباب يعني يستحب فاذا تركته لست بآثم لكن من الاولى ان انت تشهد فاذا لم تشهد فلا اسم عليك واضح الفرق بين الأمرين على الرغم من إن هو ورد في القرآن وأقيموا ورد وأشهدوا تمام طب تعالى للثالث اللي هو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واحد مننا بيخرج من المسجد بينتشر يروح يبيع ويشتري ويقف في السوق وكده ولا في بعضنا بيروح فعلا لمصالحه وفي بعضنا بيروح أو يمكن أغلبنا بيروح بيته تمام فهل نقدر نقول الناس اللي روحت بيتها وما انتشرتش في الارض ديت آثمة هم؟
نعم.
طيب الأولى ليها إن هي تنتشر في الأرض وإن هي لما روحت بيتها عملت ما هو خلاف الأولى لا دي بقى درجة أقل من الدرجتين اللي فاتوا الدرجة الأولى كانت على سبيل الوجوب إذا ما عملتهاش تبقى آثم والدرجة التانية يستحب لك إن أنت تعملها أولى من إن أنت تتركها والدرجة التالتة اللي هي بتاعت فانتشروا في الأرض هي جت من إيه؟ جت من إن ربنا قبلها نهانا إن إحنا نبيع ونشتري ونتعامل أي معاملة وقت الإيه؟ وقت الصلاة فكأنه هو قال لك إيه؟ قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع سيبوا الانتشار في الأرض تمام؟ فقال لك لما تخلصوا صلاة انتشروا براحتكم يعني إن شئتم يعني فتركها لنا احنا كأنه هو كان حظرها علينا ودلوقتي سمح لنا يبقى هو سماح ولا أمر لا سماح سماح ولذلك العلماء يقولوا الأولاني الأمر الأولاني وأقيموا الصلاة أمر للوجوب لابد ان انت تعمله ولو ما عملتوش تبقى آثم والأمر الثاني أمر للندب والاستحباب الأولى تعمله ولو عملتوش معلكش اسم والأمر الثالث اسمه أمر جاء بعد الحظر والمنع يعني منعك في الأول وبعد كده ترك لك الإيه المجال يبقى ده اسمه سماح إذن ما هوش إيه ما هوش أمر فلذلك لا يتعلق به اسم زي الأولاني لو أنت تركته ولا يتعلق به ثواب لو أنت عملته زي التاني فضلا عن انه يتعلق به اسم لو ما عملتوش لا ده انا ممكن اطلع من المسجد اروح انام او اروح اكل او اروح العب ما فيش عليا اسم في ذلك ايه بقى اللي عرفنا الفرق بين التلاتة دول هو العلم ده علم اصول الفقه علم محتاجينه جدا جدا لان هو بالظبط كده اصول الفقه لو عرفناها في كلمتين اتنين هنقول هي القواعد اللي بنستنبط بيها الأحكام من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى أصول الفقه بتساوي قواعد الاستنباط قواعد الإيه؟ الاستنباط هو ده معنى كلمة إيه؟ معنى كلمة أصول الفقه ده العلم اللي احنا إيه؟ هنتكلم فيه العلم ده ألف فيه كتب كتير صغيرة ومتوسطة وكبيرة الكتب الصغيرة بيبقى المقصود منها إن الطالب يحفظها والكتب المتوسطة إن الطالب يفهمها والكتب المطولة اللي هي المرحلة الثالثة لما يوصل الطالب بقى إلى إجادة في علم الأصول فيقرأ الكتب اللي في المرحلة الثالثة بتبقى كتب مبسوطة ومطولة وبيبقى كتب إيه كبيرة تمام من ضمن الكتب الصغيرة المختصرة كتاب اسمه الورقات في أصول الفقه تمام الورقات باين من اسمه يعني إن هو إيه ورقات قليلة هو بالفعل ما يتعداش سبع ثمان ورقات تمام ذكر فيه إمام الحرمين جملة الإيه العلم اللي هي الأشياء المهمة اللي يعرفها الطالب في بداية سلم تعلم أصول الفقه لأجل إن هو إيه إن هو ياخد فكرة عن هذا العلم العلماء اعتنوا بكتاب الورقات عناية كبيرة مؤلفه زي ما قلنا هو إمام الحرمين الإمام الجويني نتعرف عليه ونتعرف على الكتاب الآن بالتفصيل لكن خلينا نفصل في العنوان عشان نبقى فاهمين إحنا بنتكلم في إيه الورقات ده عبارة عن كتاب نسر يعني كلام عادي زي الكلام اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي كده والكلام عموما بيبقى نوعين إما نسر كلام عادي وإما شعر كده أظن بان معنى نسر يعني إيه اللي ما هو الشعر تمام فاللي هو شعر معروف إن هو على بحر وعلى وزن وعلى قافية فكده احنا عرفنا الشعر يبقى هو ده بيسموه نظم ونسر يعني خلاف الإيه خلاف الشعر هو الكتابة العادية ما الشيخ أحمد ما شاء الله يعني رشداوي بيخطب تمام فبيتكلم بنسر وشوية كده ويجيب قصيدة ايه آه، مثلا كل طبيب تخطفته يد الردى تمام يبقى ده ايه يبقى ده نظم تمام يبقى ده شعر ماشي فالعلماء لاجل برضك ان هم يذللوا لنا العلوم ويسهلوها عملوا الاثنين عملوا نظم عشان نحفظه وعملوا نسر علشان نشرحه ونفهمه فنقوم ايه نقوم نتمكن في العلم آه، بزيادة ولذلك احنا اخترنا الكتاب ده ان هو نحفظ الايه السلة ونشرح الايه ونشرح الكتاب فيبقى عندنا يعني آه، حاجة في دماغنا محتفظين بيها هي ال- النظم وحاجة تانية شرح لهذا النظم فتقوم المسائل ما تتفلتش مننا تمام فجاء الشيخ الديسي رحمه الله وأخذ كتاب الورقات تمام ونظر فيه وأخذ الضروري منه وترك أشياء صغيرة تمام وركز على الضروري ولذلك هو سمى الكتاب سلم الوصول إلى الضروري من الإيه من الأصول فهو ما نظمش كتاب الورقات كله وإنما إيه نظم الضروري جدا منه وعملوا على هيئة النظم يبقى أصل كتاب الورقات على هيئة النسر النسر.
كتابة العادية تمام وهو عملوا على هيئة النظم علشان تسهيلا على الإنسان إن هو يحفظه وكده وطبعا يبقى الاتنين موجودين اللي يقدر يحفظ النسر يبقى كتاب الورقات موجود واللي ما يقدرش يحفظ النسر والشعر أحسن عنده ويغنيه وكده يبقى يحفظ كتاب الايه كتاب ال- سلم الوصول احنا كده فهمنا القصة ان الشيخ شاف كتاب الورقات كتاب مهم فنظموا في كتاب اسمه سلم الوصول إلى الضروري من الأصول وبعدين شرح هذا السلم في كتاب اسمه النصح المبذول لقراء سلم الوصول تمام؟ نعم كتاب الورقات اتفقنا ان هو كتاب للامام الجويني تمام هنقرا بقى كده في بدايه الكلام ترجمه الامام الجويني اللي هو امام الحرمين ونعرف ليه قالوا عليه امام الحرمين علشان هو ده اللي ذكره هيتردد معانا كتير جدا مش في المرحله دي بس ده في كل كتاب من كتب الاصول بل وفي كل كتاب من كتب الفقه هتجد ذكر امام الحرمين لانه كان امام مبرز في علوم كثيرة تمام يقول المحقق حط له تعريفه هو قال هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد ابن حيوية الجويني جويني نسبة إلى بلد تمام اسمها إيه جوين يعني أنت من طنطا يبقى طنطي أو طنطائي أو طنطاوي تمام أو غرباوي من غربية أو نشيلي من نشيل أو قطوري من قطور تمام فدي اسمها إيه نسبة لو فلان المصري فلان السعودي تمام نسبة إلى بلده وهي ناحية من نواحي نيسابور الطائي الطائي لعل دي نسبة إلى الإيه إلى قبيلة طيء العربية لعل تحقق نسبته إليها يعني النيسابوري بحسب المكان الذي كان يقيم فيه وهي نيسابور يعني في أجوار الإيه إيران الآن يكنى بأبي المعالي احنا عارفين طبعا الإنسان بيبقى له اسم الذي سماه به أبوه وكنية تمام اللي هي بتبدأ بأب وأم وبيبقى ليه إيه وبيبقى ليه لقب ممكن يقول على فخر الدين زين الدين عالم الدين تمام نعم فهو اسمه عبد الملك وكنيته أبو المعالي تمام لما وصل آه، لما وصل لما وصل يعني هذا هو السبب لما كنوه أبو المعالي لما وصل إليه من العلم والفضل والفقه ودقة الفهم إلى مكانة رفيعة عالية فسموه إيه أبو المعالي نعم ويلقب بإمام الحرمين كده عرفنا اسمه وإيه وكنيته ولقبه إمام الحرمين لأنه جاور بمكة اللقب ده هو ما أشعر بمدح أو إيه أو ذم فلان يقول لك أفة وفلان زين العابدين دي أفة دي يعني نوع من أنواع الإيه الذم والتانية آه، مدح طبعا زين العابدين إمام الحرمين طب ليه سموه إمام الحرمين قال لأنه جاور آه، بمكة أربع سنين وكذا بالمدينة يدرس ويفتي يعني أقام إلى جوار الحرم في مكة وأقام إلى جوار حرم اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أربع سنين هنا وأربع سنين هنا يدرس ال- العلوم ويفتي بالعلوم فلذلك سموه إيه؟ إمام الحرمين نعم ولد إمام الحرمين في الثامن عشر من محرم من عام تسعة عشر وأربعمائة يعني 419 هجري فنشأ في بيت علم وفضل فأبوه أبو محمد الجويني كان مفسرا أصوليا فقيها يعني كان عالما وهنا نقول ما بيطلعش من ظهر العالم فاسد ولا حاجة ده احنا اللي خيابة لكن بيطلع من ظهر العالم عالم أهم حاجة أن العالم ما ينشغلش عنه ها ولا ان هو ايه ولا ان هو يطنشه ولا ان هو يزهد في ان هو يربيهم على اللي هو تربى عليه تمام نعم واذا كان الانسان العادي ابنه بيطلع صالح وابنه بيطلع عالم فما بالنا بالعالم المفروض العالم يعلم ابنه اكتر من كده والله بذل بقى جهده والاخر يعني طلع بقى غصب عنه عكس ذلك ما فيش مشكله المهم ان هو ايه ان هو يحاول ان هو يبذل مجهوده كان والده شيخ الشافعية تمام في وقت طبعا احنا شافعية احنا كمان صح درسنا مذهب الإمام الشافعي فكان والده شيخ الايه الشافعية شيخ المتمذهبين بالمذهب الشافعي في وقته وجده يوسف ابن عبد الله أديب معروف أديب يعني ممن يشتغل بالإيه الأدب والشعر والبلاغة وهكذا وعمه أبو الحسن علي بن يوسف كان فقيها فتربى إمام الحرمين في هذا الجو الإيه؟ العلمي فقرأ على والده التفسير والحديث والأصول والفقه إذا والده اهتم أهو مش عشان هو ابن عالم هيطلع عالم لا وسمع الحديث من مشايخ آخرين آه يعني لم يكتفي بما عند والده من العلم ولا علمه آه ولا والده مثلا منعه إن هو يتعلم على آه إيد غيره لا فهو عنده بعض العلم وعند الباقين علم آخر ويبقى شيخ سوء اللي يزعل ان ايه ان واحد بيتعلم عنده يتعلم على ايد غيره كذلك لا يتعلم مفيش مشكلة يعني ما لا يغضب من ان هو يتركه ويتعلم على ايد غيره او ان هو يتعلم على ايد غيره وهو بيتعلم وياه م. فقرأ على والده وبعدين سمع ايه من مشايخ اخرين مثل الشيخ ابي الحسان وابي سعيد ابن عليك وجد واجتهد اه يعني مش بمجرد ان انا بس بسمع وان انا بحضر دروس يبقى انا كده هوصل لا ده لابد يكون انت عندك ايه عندك جد واجتهاد يكون عندك انت مذاكرة خاصة بيك خلاف اللي الشيخ بايه بيقوله لك خلي الشيخ بيقول وانت ما بتذاكرش الشيخ يجيد وانت بتهمل الشيخ بي بيكرر وانت بتنسى طيب هي هي هيبقى العيب في مين العيب فيك انت تمام وليس بسماعك ولا بكثرة حضورك تتعلم إنما بإيه بجدك واجتهادك قال وجد واجتهد في المذهب الشافعي والخلاف تمام وكذلك مسائل الإيه الخلاف بين المذاهب يعني تمام ومجالس النظر اللي هي المجالس التي كان العلماء فيها إيه آه يتناظرون في مسائل مناظرات ومحاورات حتى ظهرت نجابته ذكاؤه وجعله ذلك أهلا لأن يتصدر مجلس أبيه وهو دون العشرين يعني كان يدرس الناس وهو عنده أقل من عشرين سنة يجلس مكان أبيه ورحل في سبيل طلب العلم كأنه هو ما اكتفاش من العلم اللي هو إيه اللي هو حواليه في بلده أخذ علم والده أخذ علم المشايخ الموجودين كلهم في البلد فتطلعت نفسه إلى أنه هو يأخذ إليه وهكذا العلم بيربي الإنسان على المعالي لما يعني يوصل لإيه يوصل لأن هو أخذ العلم اللي موجود حواليه كله بيتطلع ويتشوق لعلم أكتر فيروح مكان إيه مكان أكبر عشان يرحل فيه ويتعلم فيه ورحل في سبيل طلب العلم رحلات عديدة حتى قضى عشر سنوات خارج بلده متجولا بين بغداد والحجاز وبلاد خراسان وهي ديت الايه الحواضر والعواصم اللي كان فيها الايه العلم والعلماء يأخذ العلم ثم أكب على التدريس إذا الإنسان تأهل في العلم يبدأ يدرس لإيه لغيره حتى تمضي هذه السنة وتبقى هذه الإيه وتبقى هذه العلوم موجودة بحيث إن هي فيها قوام الدين فيها يعني تفهيم الناس فلا بد إن يكون فيه فئة من البلد تمام من كل مكان فيها يتعلم العلم علشان يشيله عشان يعلمه لغيره عشان الدين ده يبقى امال الدين يبقى ازاي يبقى في قلب الكتب لا محتاجين في كل بلد فقيه واثنين وثلاث أصولي واثنين وثلاث نحوي واثنين وثلاث وهكذا يكونوا متعلمين كويس مش بقى مدرسين علشان الأجر لا يعني بيتعلموا العلم ويعلموه للناس سواء كانوا بياخدوا أجر أو ما بياخدوش أجر المهم إن هم يوصلوا لإيه الدين حتى يكتبوا في إيه في وارثي آه، علم النبي عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة من حملة الإيه العلم إن العلماء إن الإيه الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا الإيه العلم ودي تبقى نيتنا إحنا ما تبقاش نيتنا ان انا هتعلم عشان ابقى عندي علم علشان لما اطلع على المنبر اقول ولا عشان لما فلان يغلط ابقى ارد عليه ولا علشان لما ابقى اتسال سؤال ما انحرجش وابقى اعرف اجاوب ماشي كل ده حاجه حلوه وجميله لكن في الاصل انا بتعلم ليه لله تمام علشان ان انا ايه احفظ دين ربنا سبحانه وتعالى من الايه من الضياع وان انا ادخل في سلك هؤلاء الفضلاء قال ثم اكب على التدريس والتاليف يبقى طلب العلم باب من أبواب خدمة الدين والتدريس لغيرك باب من أبواب خدمة الدين والتأليف باب من أبواب خدمة الإيه؟ الدين وذاع صيته في أقطار الإسلام ما حدش بيعمل لزيوع الصيت تمام واللي بيعمل له ربنا بي إيه بيحطها على دماغه لكن اللي بيجتهد ربنا سبحانه وتعالى بي إيه بيوفقه بيسمع به الناس ليه علشان أجره يزيد كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني إيه واجعل لي لسان صدق يذكر الناس بخير يذكرني الناس بخير وزي ما في القرآن كده والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يعني إيه؟ يعني اجعلنا نقتدي بمن قبلنا وأن يقتدي بنا من إيه؟ من بعدنا تمام نعم آه وما زال على هاته الحال حتى وفاه وفاه الأجل في شهر ربيع الآخر من عام ثمان وسبعين وأربعمائة ربع... إيه، ربعمية وكان تمانية وسبعين يبقى عاش كم سنة 51 ها واحد وخمسين سنة حقق من ربعمية وتسعتاشر لربعمية كم تمانية وسبعين كم سنة تسعة وأربعين سنة
51 ده هم؟ طب احسبها انت عم الشيخ قول لنا هذا هو الإمام إمام الحرمين آه، من مؤلفاته هو ألفها آه، ترك آثار علمية كثيرة قال لقد ترك إمام الحرمين تآليف فيما يدين شتى أهمها الورقات في أصول الفقه هو الكتاب اللي إيه؟ اللي معانا ده وهنتعرف عليه دلوقتي وكذلك الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لو كتاب اسمه الإرشاد بيتكلم فيه في في العقائد تمام والبرهان في أصول الفقه والتلخيص في أصول الفقه دول كتابين كبار من آه، كتب الإمام في مسائل الإيه الأصول يعني في العلم اللي احنا بنتكلم فيه وألف الدرة المضية فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية يعني في علم الخلاف بين مين بين الشافعية والأحناف ثم الشامل في أصول الدين الشامل في إيه؟ في أصول الدين يعني زيه زي الإرشاد في علم أصول الدين أصول الدين هي أصول الاعتقاد تمام؟ آه شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل يعني ده كأنه مقارنة إيه؟ أديان وكتاب غياس الأمم في التياس الظلم ده بيتكلم فيه في السياسة الشرعية تمام؟ والكافية في الجدل والعقيدة النظامية كتاب في العقيدة ألفه لما كان في المدرسة النظامية فسماه باسمها اللي هي المدارس اللي كان بينشئها واحد من رؤساء وزارة آه، الدولة آه، السلجوقية كان اسمها مدارس نظام الملك اسمها المدارس النظامية تمام دي كتبه وبالأخص الكتاب اللي احنا يعني بنتكلم عنه دلوقتي هو كتاب الورقات في أصول الفقه تمام وكتاب آه، الورقات اتعرض فيه لبعض مسائل أصول الفقه وذكرها ذكر مجمل يعني ما فصلش فيه ولذلك هي ورقات وقلنا ان هي ايه معلومات قليله جدا طبعا آه، ما اتكلمش فيها على سرد ادله ما يجيبش مثلا المسألة ويقعد يجيب أدلتها وكده لا ده هو عايز يعمله كتاب مختصر زي المتن كده درسته متن أبي شجاع عامل إزاي بيذكر المسألة تمام كده وبعد كده آه، الشارح بقى يجيب الايه يجيب الدليل بتاعها ويجيب معناها ويجيب التعليل ليها و- وتمام تمام اه فهو كتاب يعني ربنا سبحانه وتعالى نفع به نفع عظيم جدا وهو عبارة عن آه، عشرين باب من أبواب الإيه الأصول بيتكلم فيها بطريقة مجملة بيتكلم فيها بطريقة موجزة بيتكلم فيها في مسائل مختصرة ما استوعبش كل المسائل الموجودة في علم أصول الفقه وبرضك ما آه، تف- توسعش في كل مسألة منها لا ده كان عبارة عن عناوين وجه العلماء بعد كده شرحوه فكان ممن شرحه الإمام جلال الدين المحلي في كتاب اسمه شرح الورقات وهو ده أول إيه شرح لغاية درجة إن لو قال لك قال الشارح تمام يبقى هو ده جلال الدين المحلي إلا إذا كان في حد ليه اصطلاح خاص يقول لك قال الشارح ويعرفك في أول الكتاب إن مين هو الشارح ده لأن آه، الكتاب اللي معانا ده اللي هو كتاب النصح المبذول بيعمل كده قال إن أنا ها هقول قال الشارح ويبقى قصدي آه، فلان اللي هو الإمام الرعيني اللي هو المعروف باسم الحطاب وهو برضك إيه شرح كتاب الإيه كتاب الورقات في كتاب اسمه قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لكن آه هنيجي نفسر ليه هو راح لكتاب ال- الشرح ده وترك الإيه الكتاب الأصلي ماشي آه يبقى احنا كده قلنا ما هو أصول الفقه وقلنا ما هو كتاب الورقات ومن هو مؤلف كتاب الورقات تمام وهنقول بقى من هو مؤلف الكتابين اللي معانا النظم اللي هو ايه سلم الوصول الى الضروري من علم الاصول وكذلك مؤلف كتاب النصح المبذول في شرح الايه آه، لقراء سلم الايه الوصول اللي هو مين هو محمد ابن عبد الرحمن الديسي المسيلي الجزائري يعني هو منين من الجزائر تمام قال هو محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الديسي آل سيدي إبراهيم الغول ولد سنة 1270 هجري يعني قبل الآن بكم سنة احنا في 1440 مش كده بقى أولى 40 أصاد الإيه أصاد ال 30 يبقى كأنه هو سنة 1300 يبقى له 100 وإيه 110 سنة مش كده الموافق لسنة 1854 بقرية الديس القريبة من مدينة بوسعادة الواقعة بالجنوب الشرقي من الجزائر العاصمة فهو جزائري من الجزائر ديسي من قرية إلى جوار الإيه؟ إلى جوار العاصمة الجزائري وبها نشأ وتربى يتيما ودي من آه، مفاخر العلماء إن هم كانوا أيتاما وربنا سبحانه وتعالى رفع قدرهم لما إيه لما آه، التصقوا بالعلم لما تعلموا العلم فالعلم بيرفع الفقير ويبني بيوتا ها لا عماد لها والجهل يهدم إيه بيت العز والكرم تمام فاليتيم يجد إيه يجد مكانه في هذا الدين والمسكين يجد مكانه في هذا الدين والفقير يجد مكانه في هذا الدين ولا يحول بين الإنسان وبين العلم لا قصة أن هو فقير ولا أن هو مسكين ولا أن هو إيه يتيم لا ده الدين ده ربنا يعني إيه رفعه بالأيتام ورفع به الأيتام بل إن حامل المشعل من البداية صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم هو إيه وأعظم يتيم على مستوى الدنيا تمام وكان يتيما صلى الله عليه وسلم صح يتيم الأب وبعد كده يتيم الأم وبعد كده يتيم الإيه الجد وبعد كده يتيم الكافر العم تمام سبحان الله يعني ف... وفي واحد اسمه عبد الله جمعة العلي مؤلف كتاب اسمه أيتام تمام ولكن علماء آه، بيتكلم فيها بقى البخاري بيتكلم على الشافعي بيتكلم على يعني عظماء الدنيا اللي حملوا آه، رايات هذا الدين كانوا كلهم ايه ايتام فيعني من محاسن القدر ان الشيخ يعني ايه هو كذلك عشان نشير الى هذه الاشاره وبها نشا وتربى يتيما في حجر والدته خديجه بنت محمد الخرشي وقد ولد عليه رحمه الله اكمه ها كمان يعني مش كان بس كده بصير ها ويبرئ الأكمه مش كده آه. اه دي معناها ان هو كان ايه كان كفيفا تمام فكفلته امه وشاركها في تربيته كل من جدته وعمته عائشة يعني تربية نساء تمام ومش عيب ان الانسان يكون تربية امرأة صح ولا ايه اه أن تربيه امرأة فكم من عظيم ورآه إيه أم تمام ورآه أم وأنا ألفت كتاب أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم كل واحدة منهم ربت عظيم من عظماء الدنيا أم الإمام مالك هي اللي ربت مالك أم الشافعي هي اللي ربت الشافعي أم أحمد بن حنبل هي اللي ربت أحمد بن حنبل مش أبوه أبوه ما كان مات دول كلهم كانوا أيتاما تمام اه فسبحان ربي ال ان ان ان ايه ان تربيه جدته وعمته وايه وامه تمام نعم لكن يحسن تربيته وهكذا احسن تربيته فدفع به الى الكتاب قد منحه الله حافظة قوية ربك سبحانه وتعالى بيعوض الإنسان إذا سلبه ناظريه يبدأ إيه يعوضه في شيء غير لأن كل واحد هياخد رزقه إيه كاملة من كل شيء وقد منحه الله حافظة قوية فاستغلها في الخير حفظ القرآن الكريم سماع وجود فأتقن قراءته بالروايات السبع ثم انكب على حفظ متون العلم آه بالروايات السبع الشيخ عبد الرحمن آه، تحصل على رواية حفص وبيقرأ قراءة آه، شعبة الآن آه، رواية شعبة يخلص بقى قراءة عاصم ويبدأ في الباقية إن شاء الله ويبقى من هدفه بعد ما يخلص الروايات السبع إن هو ينكب حفظا على الإيه ينكب على حفظ متون العلم ال- الباقية علوم الإسلام كافة بعد القرآن الكريم ثم انكب فأنت على الطريق الصحيح شيخ عبد الرحمن والشيخ أحمد كذلك يعني يخلص حفص إن شاء الله ويبدأ يعني ثم انكب على حفظ متون العلم المتداولة فحفظ نحو الخمسين متنا منها مختصر خليل وده مختصر في فقه المالكي معروف طبعا ان اهل المغرب العربي مالكي آه، هو هو من الجزائر الجزائر ده جزء من الايه من المغرب العربي اللي هم الثلاث دول الجزائر وتونس والمغرب وفي كمان موريتانيا جوارهم كده كل دول بيدرسوا المذهب المالكي ومهتمين بمذهب الامام مالك وبعض متن الرسالة الرسالة ده برضك رسالة ابن أبي زيد القيرواني برضك في فقه الإيه المالكي والرحبية اللي هي في الفرائض وجمع الجوامع في أصول الفقه آه، ده كتاب الإمام السبكي في المرحلة الثالثة من دراسة الأصول والآجرومية الآجرومية ده كتاب في النحو مختصر عامل زي الورقات كده والأزهرية أكبر من الآجرومية بشوية اللي انتوا درستوها شرح الأزهرية الجديد بتاع الشيخ خالد تمام و- والقطر اللي هو قطر الندى اللي درستوه في سنة تالتة والشذور شذور الذهب برضك بتاع ابن هشام صاحب قطر الندى والألفية اللي هي ألفية ابن مالك اللي درستوها آه، السنة دي واللي قبليها واللي قبليها في الأزهر والسمرقندية في الاستعارات والسنوسية في التوحيد ومتن غرامي صحيح بتاع الإيه أصول الحديث والبيقونية برضك في الحديث وألفية العراقي كل ده في المصطلح مصطلح الإيه الحديث هو علوم الحديث وغيرها آه، أو وغيرها درس غيرها كثير وغيرها كثير حتى كان أوحد زمانه وفريد عصره وهكذا يا إخواني ال- الحفظ بيرفع الإنسان أن يحفظ وأن يفهم فيجمع بين الحفظ والإيه والفهم يعرف- يجمع بين الحفظ والفهم لأن الفهم بينسى وكذلك الحفظ بينسى بس الحفظ بيدوم أكتر وطول ما الحفظ موجود طول ما الإيه ما الفهم موجود والحفظ له رباط يعني ليه مكان تعرف ترجع له من تاني انك انت تردد فتقوم تستجلب الفهم طب لو الفهم راح هتردد ايه ما انت مش حافظ فلو رددت الحفظ ترجع ت- ايه تفتكر الايه تفتكر ال- الفهم نعم ثم ارتحل الشيخ من بلدته الى ج- جبال زواوة جبال زواوة دي في منطقة اسمها منطقة القبائل في إيه؟ في الجزائر فارتحل الله برضك ارتحل هو لا يكتفي الإنسان في مسألة العلم من إن هو إذا حصل علوم بلده يرتحل فالتحق بزاوية الشيخ سعيد ابن أبي داود بأقبو أقبو دي برضك قرية من قرى منطقة الك- ال- القبائل فقضى هنالك زمنا الزوايا زي ما هو معروف عندنا زاوية عبد المجيد آه، زاوية آه، مثلا زاوية مخلص عندكم في بشواي الزاوية معناها مسجد لكن كانت زمان بتطلق على إن هي زاوية يعني معطلة من إقامة الجمعة تمام ليه هي فيها صلاة الجماعة وفيها تدريس العلم زي مدرسة يعني زي المعهد احنا ممكن نصلي في المعهد ال- الظهر ولو قابلنا العصر نصلي العصر لكن مش هنصلي هناك الجمعة لأن هو مكان دراسي وبعدين نجتمع في المسجد الجامع الأكبر كلنا فكان برضك الزوايا أياميهم لها وقف ولها تدريس ولها مدرسين فهو التحق بالإيه بالزاوية زي إيه معهد دراسي قضى هنالك زمنا حقق فيه معلوماته الشرعية واللغوية ثم انتقل منها حقق يعني ايه معناها إن هو درس بقى على إيد المشايخ هناك ما حفظه شرحا وبعد الشرح تدقيق وتحقيق تمام آه، فدرس الإيه؟ المراحل العلمية كلها ثم انتقل منها إلى زاوية الهامل كأن هي كان فيها يعني آه، درجة أكبر ولا كده في العلم القريبة من بوسعادة والديس فاتصل بشيخها ومؤسسها الفقيه الصوفي الشيخ محمد بن أبي القاسم الشريف وكلمة الفقيه معناها المشتغل بالفقه والصوفي معناها اللي هو من الصوفية يعني من العباد آه، الزهاد تمام ومش يبقى عندنا حساسية من كلمة صوفي ليه؟ لأن هي من الصوفية من هم على طريق سديد ومنهم من هم على طريق خطأ فإذا كان يعني احنا شايفين صوفية بلدنا واحنا صوفية بلدنا أقل الصوفية في الدنيا من حيث حتى لا الفهم ولا العبادة ولا ال ولا الايه ولا الالتزام بآداب التصوف آه، شايفين الصوفية بس هي يضرب الدبوس ها؟ لا آه، لا الصوفية آه، يعني آه، أعظم وأكبر من ذلك لكن آه، يعني في القرون المتأخرة للأسف أخذت شكل الإيه؟ شكل ال- القبور وال- والموالد و- والأضرحة و- والحفلات والزفة ولكن هذا ليس هو الإيه؟ التصوف الصحيح اللي موجود في الكتب نعم الشيخ محمد بن أبي القاسم الشريف الهامدي وطبعا ما أيا من كان ووجدنا عليه خطأ يخالف ما في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بنركنه وما بناخدوش منه بس مش معناها ان احنا بنركن الخطأ ده عنده يعني بنركن الشيخ كله لا ال- لم يبقى أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويؤخذ منه ويرد عليه فناخد الصح ونسيب الخطأ ولا يدفعنا ذلك ان احنا ن- ايه ان احنا نسيب شخص بخطأه وبصوابه لا احنا اللي محرومين احنا الخسرانين ناخد الصواب وهو ما كانش معصوم يعني لازم يقع في ايه لازم يقع في خ- خطأ ولا ولا بد كل بني آدم خطاء ولازمه ملازمة طويلة وده واحد من الأسباب برضك اللي الع- العالم بيها يتقن ويحقق ويصل إلى درجة عالية في العلم إن هو يلازم شيخه كثرة الملازمة وطول الصحبة بيعطي الإنسان مكنة في العلم وتحقيق فيه آه، لازمه ملازمة طويلة ولذلك الإمام الشافعي في البيتين الشعر الموجود المشهورين وقيل إن هم لإمام الحرمين الجويني بيقول فيه أخي لن تنال العلم إلا بستة ها أنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة ها وصحبة أستاذ وطول زمان فتصاحب الأستاذ وتطول في الإيه وتطول في هذه الإيه الصحبة أو طول ال- طول الإيه الملازمة للعلم يعني وبهذه الزاوية ظهر علمه وهناك انقطع للإفادة والاستفادة يعني زي ما قلنا الإنسان لما بيبلغ درجة من العلم بيبقى زي ما هو استورد العلم يصدره يعني زي ما اتعلم من مشايخه عشان يكمل سلسلة الايه سلسلة الاسناد عشان يكمل الحبل ده لا ينقطع الى يوم الدين تعلم من المشايخ ويعلم الايه الطلبة يبقى هذا الدين نعم مقبلا على الطلبة يعلمهم ويواسيهم يعني كأن مثلا لو له مال ولا كده يعني آه، يواسي الطالب الذي ليس معه مال صبورا غيورا على الدين صاحب حزم كان صاحب حزم واجتهاد إلى أن توفاه الله يوم السبت 22 ذي الحجة 1339 هجري أنا من المعنيين برضك بالمقارنة دايما ما بين أدي 1270 وتحتها 1000 أو فوقيها 1339 فكده يبقى كام يا عم الشيخ عاش ها كام سنة تسعة وكام وستين مش كده ولا كام يا شيخ تسعة وستين سنة ها أدي 30 تحت لغاية 1300 وأدي 39 سنة كمان يبقى عاش 69 سنة تمام إن الإنسان يقف مثلا على آه، متى ولد العالم ومتى توفي وإن هو يحسب سنه وهتفاجأ كتير جدا إنك أنت تجد علماء وصلوا لغاية العشرين سنة وبقى إمام الدنيا وصل عند أربعين سنة ومات ومع ذلك ترك لنا علوم نعرف نقعد ندرس فيها خمسين سنة هو كان عنده كلهم أربعين سنة ونقعد ندرس إحنا في علومه خمسين سنة زي سيبويه وزي الإمام الشاطبي إمام القراءات وزي ال- الإمام النووي تمام وهكذا الأئمة دول 40 سنة تمام هم دول بس دي كل ال- الحياة اللي هو عاشها 40 سنة ماشي مؤلفاته اللي هو ألفها وآثاره العلمية ترك الشيخ تآليف في ميادين شتى منها ما هو مطبوع ومنها ما زال مخطوطا مطبوع يعني خلاص انكتب على الآلة الكتبة واتعمل كتاب ووصل لأيدي الناس والمخطوط يعني كان لسه بخط اليد أو كده ومركون له نسخة وحيدة ما وصلش لسه لأيادي الناس قال فمن كتبه كتابه المسمى الكلمات الشافية في شرح العقيدة الشعبية أو الشعبية وهي منظومة في التوحيد للشيخ أبي بكر شعيب يبقى اسمها بقى الشعي... الشعيبية آه الشعيبية الشافية والشعيبية آه ابن علي قاضي تلمسان برضك تلمسان ده من آه من مدن الإيه من مدن الجزائر تمام وكان تمام تأليف هذا الشرح سنة 1316 ودي من المقارنات الجميلة برضك اللي احنا ممكن نقارنها 1316 يعني ألفه وهو عنده كم وإيه كم و40 سنة 46 سنة تمام لأن احنا هيقابلنا إن بعض العلماء ألف وهو عنده 20 سنة وهو ألف وهو عنده 15 سنة الإمام الشافعي جلس للفتية وهو ابن 15 سنة أذن له في الفتية وعنده 15 سنة وله أيضا منظومة في العقائد يبقى هو له منظومة في العقائد وله شرح على الإيه على العقيدة المذكور وكتاب توهين القول المتين ده رد على واحد ألف كتاب اسمه القول المتين فهو بيقول توهين آه وضعه في الرد على الشيخ قاسم بن سعيد الشماخ العامري الإباضي إباضي يعني منين؟ يعني من الإباضية الخوارج يعني أوه. تمام فيما تعرض له في كتابه القول المتين من الطعن في عقائد أهل السنة يبقى هو إباضي من الخوارج يخالف أهل السنة فلذلك ألف كتابا يطعن على عقائدهم فرد عليه الشيخ والرد على المخالفين هذا واجب الإنسان يرد عليه إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين لكن طبعا بعد النصح إذا كان مسلم فيوم يتواصل معاه ويرد عليه بالراحة بهدوء كلامه قبل ما يؤلف كتاب عشان المسألة ما تطولش وتكبر وتبقى مصيبة ملهاش لازمة يعني نعم وله مقامة أدبية يبقى هو مشارك في الإيه في العقائد والردود وله مقامة أدبية وهي مناظرة بين العلم والجهل وله عليها شرح أسماه بذل الكرامة لقراء المقامة المقامة دي نوع من أنواع النسر لكنه نسر بطريقة سجع كده جميلة معروفة في في اللغة العربية باسم المقامات تمام فوز الغانم شرح بها منظومة الهاملي في التوسل بأسماء الله الحسنى بدأ برضك في العقائد كتاب المشرب الراوي على منظومة الشبراوي ده في النحو منظومة في الجمل باسم الزهرة, الزهرة المقتطفة وجعل لها شرحا باسم القهوة المرتشفة يعني من الزهرة المقتطفة فدي في الايه في الجمل نظم ورقات إمام الحرمين في الأصول هو كتابنا اللي معانا ده نظم ورقات إمام الحرمين تمام في الأصول باسم إيه سلم الوصول إلى الضروري من الأصول وشرحه آه شرح هذا الكتاب شرحه بقى اسمه إيه قال وشرحه المسمى النصح المبذول لقراء سلم الوصول لا كتاب اسمه شرح على كنز الحقائق في الحديث في كتاب كنز الحقائق ده للإمام المناوي عبد الرؤوف وهو شرحه في كتاب نظم الخصائص النبوية الخصائص النبوية كتير جدا من العلماء ألفوا فيها ومن أشهرها السيوطي ألف كتاب اسمه الخصائص النبوية كتاب كبير وكتاب صغير خصائص الصغرى والخصائص الكبرى فلعل واحد منهم هو نظمه بقى خد الكتاب النسر برضك ها وعمل ايه نظم او ايه او شعر وله منظومة في التوحيد باسم العقيدة الفريدة والشيخ يعني ما شاء الله كونه يؤلف هذا كله وهو ايه وهو يعني آآ آآ يعني ايه كفيف فلا شك ان ده مجهود كبير تمام نعم وكذلك لو نبص في مؤلفات إمام الحرمين وبعدين نبص في مؤلفات الشيخ الديسي كلاهما وده من قديم ده في القرن الايه في القرن الخامس الهجري وده في القرن الك في القرن ال13 الهجري او ال12 وال13 تمام ونقارن ما بين اهتمام العلماء في الأولين واهتمامهم في الآخرين وإن ده كان مشارك في علوم كثيرة وده برضك مشارك في علوم كثيرة يعني أدي العقائد وادي الفقه وادي الأصول وادي الفرق في الرد على الإباضية وادي النحو وهكذا يعني ادي علوم كثيرة إن شاء الله هو وفي الحديث النبوي وفي الخصائص النبوية السيرة وكده فده معناها إن هو إيه معناها أنه هو مجتهد في علوم كثيرة وما كانش العلماء يعرفوا ال- الفكرة دي فكرة التخصص دي انك انت لما تيجي تسأله في الفقه يقول لك لا والله ده انا بتاع اصول فقه استأذنك يعني اسأل واحد في اصول الفقه في الفقه او تيجي مثلا هو مدرس تفسير وتقول له على مسألة في الحديث يقول لك لا والله ما خدش بالي اسأل انت ممكن تكون من مبادئ العلم فمما يعاب به الانسان اللي هو مهتم بالعلم ان هو يعمل ايه ان هو يقرأ في فن واحد ولا يقرأ في بقية الفنون على الأقل اقرأ كتابين في كل العلوم وبعد كده تخصص في علم واحد بحيث يبقى عندك المبادئ اللي انت تخدم بيها العلم بتاعك وبرضك ما تجهلش ما هو واجب عليك في العلوم الايه الباقي تمام نظم الورقات لمحمد بن عبد الرحمن الديس الجزائري المسمى سلم الوصول الى الضروري من الاصول هو ده الكتاب اللي احنا نحفظه وكتاب النصح المبذول اللي بيشرح كتاب سلم الوصول هو ده اللي احنا ان شاء الله هنعلق عليه ونقرأه لغاية ما نوصل فيه ان شاء الله للإجادة والإتقان عشان ده أول مجلس فبإذن الله نصحح القراءة بتاعة الإيه الأبيات الأولى الخاصة بالمقدمة زائد الأبيات اللي موجودة في الإيه في ال- في تعريف أصول الفقه والمرة الجاية اللي هي بكرة إن شاء الله نتفق على ميعادنا بعد ما نخلص آه، نسمعها تمام فابدأ كده يا شيخ أحمد أنت اقرأ نظم الورقات لمحمد بن عبد الرحمن احنا نظم بقى نظم الورقات تمام
نظم الورقات لمحمد بن عبد الرحمن الديس الجزائري المسمى سلم الوصول إلى الضروري من الأصول تمام الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا- طيبة طيبا مصليا على الحبيب المجتبى م.
محمد والآل والأصحاب حملة السنة والكتاب حملتي حملة السنة والكتاب م.
وبعد فالمقصود نظم شذرات مما تضمن- شذراتي شذرات مما تضمنه كتاب الورقات سميته سلم الوصول إلى الضروري من الأصول وفق إشارة من الأحبة اجعله ذخيرة للعقبة واسأل النفع به وأسأل وأسأل النفع به كالأصل فإنه جل جزيل الفضل تعريف أصول الفقه أما أصول الفقه فالاستدلال وطرقه على- بطرقه وطرقه على سبيل الإجمال ثم أصول الفقه لفظ ركب من مفردين صار بعض لقب فالأصل ما الفرع عليه يبنى ما الفرع ما الفرع عليه يبنى والفقه إن تكن به قد تعنى معرفة الأحكام ذات الاجتهاد ذاتي ذات الاجتهاد شرعية وتلك سبعة تراضي اه ممتاز الشيخ عبد الرحمن امبارح يعني آه، أجاد القراءة فيقرأ لنا تاني لكن آه، علم الشيخ أحمد بقى النظم بتاع الورقات آه، النظم يتقرأ إزاي يعني ترتيب قراءة النظم حاجة تبقى محببة لنفس الإنسان كده ويمشي إيه يقرأ ويدندن بيها خلي غيرك يقول لك أنا نفسي أحفظ اللي أنت بتقوله ده
على طول اتفضل لا من الحمد لله الحمد لله على الإنعام بنعمة, الإي... بنعمة الإيمان والإسلام أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على الحبيب المجتبى محمد والآل والإصحاب والأصحاب حملة السنة والكتاب وبعد فالمقصود نظم شز... شز... شذرات مما تضمنه كتاب الورقات سميته سلم الوصول سلم الوصول سلم الوصول إلى الضروري من الأصول م.
وفق إشارة من الأحبة أجعله أجعله ذخيرة للعقبى وأسأل النفع بي النفع به كالأصل فإنه جل ج- جز- جزيل الفضل جزيل الفضل جزيل الفضل
م.
أما أصول الفقه فالاستدلال فالاستدلال كالاستدلال بطرقه على سبيل الإجمال ثم أصول الفقه لفظ ركبا من مفردين صار بعد لقبا بعد لقب بعد لقبا فالأصل ما الفرع عليه يبنى والفقه إن تكن به قد تعنى معرفة الأحكام ذات معرفة معرفة م.
معرفة الأحكام ذات الاجتهاد ذات الاجتهاد ذات الاجتهاد شريعة وتلك شرعية وتلك- شرعية وتلك السبعة تراد اه ويعني ناخد بالنا ان ال... ال... اللي احنا بنتعلمه في ال... في القرآن تجويد هو لقراءة كلام العرب مش بس القرآن الكريم يعني ينفع تقرأ بال... بالتجويد هنا فتقول مثلا وانت بتقرأ كده تقول مصليا على الحبيب المجتبى يعني تقلقل الجيم مفيش مشكلة تمام وكذلك ان تقول ايه آه، معرفة الأحكام ذات الاجتهاد آه، وهكذا ماشي نعم. شوف علي تفضل
الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على الحبيب المجتبى محمد والآل والأصحاب حملة السنة والكتاب وبعد فالمقصود نظم شذراتي مما تضمنه كتاب الورقات سميته سلم, سلم الوصول إلى, الضر إلى الضروري من الأصول وفق إشارة من الأحبة أجعله ذخيرة للعقبى وأسأله النفع به كالأصل فإنه جل جزيل الفضل جل جزيل الفضل فإنه جل جزيل الفضل أما أصول الفقه فالاستدلال بطرقه على سبيل الإجمال ثم أصول الفقه لفظا ركبا من مفردين لفظ ثم أصول ثم أصول الفقه لفظ ركبا من مفردين صار بعد لقبا فالأصل ما الفرع عليه يبنى والفقه إن تكن به قد تعنى معرفة الأحكام ذات الاجتهاد شرعية ذات الاجتهاد ذات الاجتهاد شرعية وتلك سبعة ترادي نعم إن شاء الله رب العالمين نتناولها غدا بالشرح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين